بالإله الواحد أمين كورنثوس الثانية إصحاح أربعة الآية الجميلة اللي بتقول ولكن لنا هذا الكنز في أواني خزفية ليكون فضل القوة إلى الله لا منه الرسالة دي تعتبر يعني منهج حياة بولس كله موجود في الرسالة دي احنا هناخد صح أربعة لأنه بيعرض فيه أفكار جميلة احنا بتدي من عدد على طول من عدد ستة يقول لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح يعني إيه زي ما ربنا خلق الدنيا زمان وقال ليكن نور فكان نور وعلمنا بولس معتبر أن كونه عرف المسيح ده أمر إلهي لا يقل عن الأمر بتاع التكوين ليكن نور فكان نور فقال أشرق زمان وقال ليكن نور من ظلمة هو اللي نور في قلبي وقلب اللي حواليا عشان نعرف ربنا عاوز ينسب فضل معرفة الله لله نفسه مش لشطارة من حد صحيح لا تخلو من دور إنساني إن الإنسان بيقبل ربنا لكن برضو الفضل يعود كله إن ربنا هو اللي بينور بنورك يا رب نعاين النور فبيقول الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا فلما تلاقي الواحد فينا كده مشدود لربنا واخدها جد وبيحب ربنا ده الحقيقة إشراق إلهي أو واحد يجي كده من بره الإيمان خالص وتفاجأ إنه جاي متحمس ومستعد وفرحان وعطشان إيه اللي بيحصل ده؟ لا ده شغل ربنا ده شغل ربنا إشراق من من السماء لإنارة معرفة مجد الله يعني الواحد عشان يعرف ربنا دي حاجة محتاجة نور من بره نور إلهي عشان كده لما بطرس اعترف بالمسيح وقال له أنت المسيح ابن الله قال له إن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السماوات أنت قبلت الإعلان الإلهي في وجه يسوع المسيح يعني الحقيقة الكاملة تكمن في المسيح له المجد حقيقة من هو الله الناس كلها بتدور عليه في وجه يسوع المسيح تعرف الحقيقة ولكن طب اللي عرفوا ربنا دول مش المفروض بقى يطلع لهم جناحات ويبقوا ملايكة ويبقوا بشر غير البشر ويبقوا مميزين تمام في الدنيا ويبقوا بقى ما يتعاتبوش وما يتعذبوش وما يتبهدلوش و... لا بص بقى صحيح ربنا نور قلبك وعرفك نفسه وبقيت من جوه مرتبط بربنا واخد امتياز مش عند حد ولكن فيها ولكن هذا الكنز لنا في أواني خزفية هو كنز معرفة ربنا دي حاجة كبيرة جدا ودي اللي هتوصلك السماء أغلى من كنوز الدنيا لكن يظل أنه محبوس الكنز ده في أواني خزفية ليكون فضل القوة إلى الله لا منا وهنا يبتدي بقى سيمفونية اللكن بتاعته يقول مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين متحيرين لكن غير يائسين مضطهدين لكن غير متروكين مطروحين لكن غير هالكين تحسوا بنوع من التضاد يعني الوضع ما يصرش ايه ناس مكتئبة ومتحيرة ومضطهدة ومطروحة بقى بعد ما عرفوا ربنا يفضلوا متبهدلين البهدلة دي طب ده المفروض دول بقوا خاصة بقوا الناس بتوع ربنا قال لا ما هم بتوع ربنا صحيح بس هيفضلوا مضطهدين مكتئبين متحيرين مطروحين ولكن دايما فيها لكن ليه عشان الكنز اللي جواه لكن غير متروكين غير يائسين غير متضايقين غير هالكين فالموضوع بتاع لكن هنا مقصود بيه ايه انه مهما عرفنا ربنا وقربنا من ربنا ده لا يعفينا من ضيقات العالم ومش معناه انك عشان بقيت قريب من ربنا قوي انك مش هيحصل لك مشاكل او انك هتعيش دايما الدنيا سهلة قوي لا الدنيا مش هتبقى سهلة في حيرة في ضغط في ضيقة لكن مش متساب ابدا لكن غير متروك غير مطروح غير يائس غير هالك قبل الاخر بشوية هتلاقي ايد ربنا شايلاك من فوق الارض شيل وسامحالك بتجارب بس من غير ما تنهار او تهلك ابدا يكملها ويقول حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا يعني احنا اللي باين علينا موت المسيح مسيحيين دائما مضطهدين كما اضطهد المسيح له المجد لأننا نحن الأحياء نسلم دائما للموت من أجل يسوع يعني المسيحيين عايشين في كل جيل دايما عليهم نذير الموت لأن المسيح بتاعهم صلب فالسكة بتاعتهم كده اللي هيمشوا وراء دايما في انذار الصليب والموت لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا المائت إذا الموت يعمل فينا ولكن ولكن الحياة فيكم تعالوا ناخدها حتة حتة بقى قبل ما ناخدها بس نكمل الجزء اللي بعده كده نقرأ راية وبعدين نرجع نحلل فإذ لنا روح الإيمان عينه حسب المكتوب كان المزمور يبتدي يقول إيه المكتوب في المزمور آمنت لذلك تكلمت هو بولس هنا كان بيشرح ليه بالرغم من كل الضغوط اللي عليه والاضطهادات اللي جاية على دماغه مش راضي يسكت عمال يبشر فبيقول بصوا احنا عايشين بالإيمان ده آمنت لذلك تكلمت آمنت دي دخلتني على معرفة الله وعلى النور الإلهي وعلى الكنز فأنا لازم أتكلم وأقدم المسيح لكل الناس حتى لو خدت على دماغي حتى لو الضيقات حتى لو فيها لكن مش مهم آمنت لذلك تكلمت نحن أيضا نؤمن ولذلك نتكلم نتكلم يقصد يبشر بربنا يشهد لربنا عالمين أن الذي أقام الرب يسوع سيقيمنا نحن أيضا هي ديتها موتة يعني وماله لما نموت إلا قوم المسيح يقومنا ويحضرنا معكم لأن جميع الأشياء هي من أجلكم لكي تكون النعمة وهي قد كثرت بالأكثرين تزيد الشكر لمجد الله يعني إيه لما ناس كتيرة تعرف ربنا والنعمة تمتد لتشمل بشر كثيرين قد إيه كل البشر دول هيمجدوا ربنا ويشكروه إن الرسالة وصلت لهم لذلك لا نفشل بل وإن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى لأن التي ترى وقتية وأما التي لا ترى فأبدية نرجع بقى تاني للكنز ما هو الكنز الكنز حسب الكلام اللي اتقال هو أولا معرفة الله لنا هذا الكنز في أواني خزفية كونك عرفت ربنا أنت معاك كنز والكنز ده بيترجم إلى حاجات تاني كمان معرفة ربنا دي هي النعمة اللي سكنت فيك هي الروح القدس اللي خدته في الأسرار كمان الكنز ممكن يتفهم هو الفضيلة اللي في المسيح انت عندك فضيلة لأنك شبه المسيح أو بتحاول تبقى إنسان فاضل مش عشان تعيش يومين في الدنيا كويسين لأن مطلوب منك تبقى شبه المسيح أو ممكن حتى الكنز يفسر عند بعض الآباء أنه بركة أنك تشتغل مع ربنا تخدم مع ربنا ده كنز ده ربنا بيخليك تشتغل معاه تجيب نفوس فحاطط جواك قوة نووية قوة إلهية عشان تجيب ناس لربنا الكنز اللي جوه ده تسميه معرفة ربنا النعمة الروح القدس خدمة ربنا كنز جواك إنما الكنز ده محطوط في إناء خزفي كانوا زمان الزهر بيحطوا الذهب والحجارة الكريمة في ذلع كده زي القلل بس حاجات كبيرة كده ويبدو ان ده كان نوع من التغطية لان ما حدش بيتوقع ان شوية الازيار الفخار دول هيبقى جواهم جواهر فاكرين مغارة علي بابا انا بس عاوزكم عشان تعيشوا الفكر المنظر من بره ما يسرش طبعا ما يقولش ابدا ان جوه في جواهر ولا ولا غنى ولا كلام زي كده هو الحقيقه ده منظرنا دلوقتي مع احترامنا ليكم كلكم المنظر من بره ما يسرش مفيش حد في اللي قاعدين مش حياته م م يعني ملطوشه لطشه كده بوجعه بشكل ما ما حدش فينا طب ده احنا اولاد ربنا احنا اغلى ناس عندك يا رب ده احنا فينا روحك ده انت قلت انتوا هياكل الله ده انت مخليه الملائكه تشيلنا شيل من على الارض ده انت مرشحنا للأبدية ده انت بتحوش لنا سما ده انت مت عشاننا لا معلش كل ده ما يلغيش حكاية الأزيار يعني ايه يفضل الإناء خزفي طول ما انت عايش على الأرض طب لماذا يا رب حاطط كنز في إناء خزفي ليكون فضل القوة لله لا منا لما انت الانسان الضعيف المجرب المريض تشتغل مع ربنا وتجيب ناس للسماء ده عجب ده انت انسان ضعيف ومريض وامكانياتك محدودة ولسه بتغلط ومع كده ممكن تربح نفوس للسماء هنا الفضل بقى يبقى ايه يظل فضل القوة لله يقدر واحد زي حالاتنا تعبانين كده يقول انا عملت وسويت عملت ايه ده هو لمؤاخذة يعني قلة تمنها كام القلة دي نص جنيه هو في ذاته ما فيهوش قوة ما يقدرش يعمل حاجة لا يقدر يروح السماء بدراعه ولا يقدر يوصل حد السماء فلما يوصل ويوصل يكون فضل القوة ها لله لا منا تبان بقى الحكاية لما يبقى موسى العجوز الراجل الكركوب فوق التمانين سايق وراه نص مليون نسمة يطلعهم من مصر بقوة وبذراع رفيعة ويغلب فرعون في جبروته محدش يقدر يقول ده شغل موسى أبدا موسى هنا هو الإناء الخزفي التعبان إنما في كنز جواه الكنز اللي جواه هو السر الكنز اللي جواه هو السر اللي يقدر يخلص الشعب يكون فضل القوة لله لا منا لما موسى اللي بيقول أنا بتهته ما بعرفش أتكلم ياخد لقب كليم الله إيه ده إناء خزفي يطلع منه أغلى حاجة وأجمل حاجة في الدنيا ليكون فضل القوة لله لا منا يبقى معلمنا بولس الفيلسوف العميق بيقرأ معانا سر ليه حياتنا مليانة ألام وضعفات وخطايا ومع هذا في قوة لسه جوه والقوة بتشتغل حكمتك يا رب طب مش يعني ما تختار إناء على الأقل فضة طيب بلاش إناء خزفي يعني تلاحظوا علب الجواهر يعملوها مثلا من معادن ثمينة شوية علبة جواهر لا احنا علب الجواهر بتاعتنا قلل أواني خزفية ليكون فضل القوة لله والأمن أول علامة بقى للإناء الخزفي مكتئبين كله لكن غير متضايقين يعني إيه من سمات الإناء الخزفي الكآبة بمعنى المنظر أصله ما يدعوش للسرور فالضعف الإنساني لازم يعدي عليه فترات كآبة فترات ضيق فترات انهزام ولكن دايما في ولكن هنا لكن دي على طول بص على جوه بقى تعرف ان وراها الكنز هو هو السبب هو اللي حاميها لان الاكتئاب كان ممكن يفطسك تمام يخنقك يهلكك انما لان في كنز جوه يسيبك تكتئب تتضايق تنضغط ولكن قبل الاخر بسنه لازم في لكن ايد ربنا الكنز يشتغل الذهب اللي جوه الجواهر دي هي القوة اللي تسند الإنسان حتى لو كان مكتئب معلمنا بولس عاش الإحساس ده وهو بيتكلم في أول الرسالة دي في كورنثوس الثانية أول إصحاح بيقول يا أولادي عاوز أقول لكم سر إحنا انضغطنا اليومين اللي فاتوا في آسيا آسيا الصغرى يعني لا نريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة ضيقتنا التي أصابتنا في آسيا يعني كانت الكنيسة مضغوطة جدا في تركيا في الوقت ده أننا تثقلنا كلمة دي بنحبها كلنا تثقلنا جدا فوق الطاقة حد فيكم ما حسش بالحتة دي قبل كده تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى آيسنا من الحياة أيضا آيسنا يعني يأسنا ده اللي بيتكلم مين ده بولس العملاق صاحب المواهب والمعجزات اللي كاتب نص العهد الجديد اللي شاف المسيح بعينيه مرات بالعدد اللي شاف السماء واتفرج انما جاء له وقت اكتئب وانضغط وتثقل فوق الطاقة لكن لازم يبقى فيه لكن ولكن اهي لكن اهي كان لنا في انفسنا حكم الموت عارفين دي معناها ايه بحب الحتة دي الحقيقة معناها وقف قدام ربنا قال له بص يا رب انا صليت وعملت كل اللي اقدر ومفيش حاجه راضيه تفك ومقفله من كل حته وانا اتخنقت اعتبرني مت كان لنا في أنفسنا حكم الموت يعني أنا اعتبرت نفسي ميت في عداد الأموات قلت له بص يا رب أنا من زمان أمنت بيك على أنك شغلتك تقوم موت الميت محدش هيطلب منه لا يصلي ولا يصرخ ولا يعمل حاجة خالص أنا ميت فما تنتظرش مني حاجة خالص حسيته بالإحساس ده قبل كده أنك يجي لك وقت مش قادر تصلي يقولوا لك افتح إنجيل مش قادر يقولوا لك طب روح الكنيسة رجليك مش شايلاك من كتر ما أنت مضغوط طب وماله دي من صفات الإناء الخزفي كده استنى الكنز هيشتغل دلوقتي كان لنا في أنفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلين على أنفسنا خلاص يا رب حرمت أقول أنا أقدر على حاجة أنا عجزت تماما عجزت تماما ميت والميت هيقوم لوحده ازاي لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الأموات هو واقف في الموقف خلاص عجز تماما أنه يعمل حاجة فيقول إيه المفاجأة الجميلة الذي نجانا من موت مثل هذا وهو ينجي الذي لنا رجاء فيه أنه سينجي أيضا فيما بعد إيه ده الدنيا اتغيرت خالص هو ده نظام الكنز إناء الخزفي اتكسر اتهشم ات يعني اتشرخ بلاش نقول اتكسر مش دقيقة اتشرخ إنما قبل ما يتكسر بلحظة لقينا قوة القيامة بتشتغل لقينا الكنز بيعمل شغل لقينا ربنا بيمد إيده بيغير كل الأوضاع حتى مع العجز التام مكتئبين ولكن وبعدين خلي بالكم مكتئبين في كل شيء ساعات الواحد حتى في في الطب النفسي يقولوا الحركة دي يقول دايما حلل شخصية اللي قصادك ايه الجوانب المخبوطة فيه عشان تسنده بجوانب اخرى لما يجي واحد عنده انهيار في شغله تقول له طب بيتك طب صحتك طب ايه فيشم نفسه في حاجة واقفة على حيلها إنما لما يكون مخبوط في كله طب هيشم نفسه ازاي ولا حاجة ماشية لا شغل ولا بيت ولا أصحاب ولا روحيات ولا كله ضرب كله وقع مكتئبين في كل شيء ولكن غير متضايقين العربي يمكن مش دقيق قوي لأن ساعات الناس تقول الضيق ده أقل من الاكتئاب فأحد الترجمات يقول stressed but never depressed ترجمة أخرى بيقول ما معناها أني مضغوط جدا بس قبل الانهيار بخطوة قبل الانكسار قبل الانتحار إنما قبلها بحتة يبقى بولس الجبار عدى على المشاعر اللي بنعدي عليها فمحدش فينا ينزعج لأن ده بولس ده حاجة كبيرة قوي مش بس بولس إيليا الناري أشهر أنبياء العهد القديم بالقوة والجبروت كان له الكنز في إناء خزفي فمع مع جولة محدش في التاريخ وقف زيه تحدى الشيطان والعالم اللي وراه فاكرين اليوم اللي وقف قال إن كان البعل هو الله عبدوه وإن كان الله هو الله فاعبدوه وأنبياء البعل وصفوف من الوثنيين وكل قوى الشر في جنبه هو واقف لوحده جولة خطيرة جدا طبعا ده إنسان مش عادي جبار بعدها بيوم بعد ما الناس كلها هتفت ورب... وقالت ربنا هو الله وإليه انتصر في الجولة دي نصرة ضخمة جدا نفاجأ تاني إصحاح ينهار نفسي ويقول له يا رب خدني باظت الدنيا قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك وبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي فخد نفسي ده إله الجبار إله الجبار لا ده دلوقتي مش إله الجبار ده مش الكنز ده الإناء الخزفي بيتكلم الإناء الخزفي اللي اتهز من إيزابل واحدة ست اللي وقف قدام أنبياء البعل الشيطان كله بقواته وغلبه المرة دي قدام واحدة ست بعتت له بس انذار قالت له هموتك زي ما موتهم لقينا نهار ايه ده ده مش هو ولا ايه لا هو بس المرة دي مش باين عليه الكنز باين عليه الإناء الخزفي وربنا يفضل يحايل فيه ويبعت له ملاك وينام ويصحى وملاك و... وضارب خالص وياخدوا الجبل 40 يوم يمشيه عشان يطلعه من الاكتئاب اللي هو فيه ويفضل يقول له هيا إلي أنت جيت هنا ليه يقول له نفس الكلام ما, ما لك ها هنا إلي, إلي قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك وبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي فخذ نفسي الله انت ما بتخفش ولا ايه ربنا قال له لا خلاص بقى الكنز هيشتغل ارجع ارجع انا اللي هشتغل مش انت افتكر ان في كنز افتكر ان مكتئبين في كل شيء ولكن غير متضايقين مش هسيبك تنهار ابدا ده انت الراجل بتاعي ويرجع الي الى سابق مجده والى قوته ويرجع يرعب اخاه ويرعب كل الاشرار بعد كده طب وايه الوقعه الجامده دي معلش عشان يفضل يظل فضل القوه لله لا منا يقدر ايليا يقول انا لا انا ايه بقى خلاص بقى يجي يقول انا عملت يفتكر على طول اليوم اللي اكتئب وقال يا رب خدني يقول له يا رب انا ضعيف جدا انا في الصوره نار في ايدي وفي اخرها مركبه ناريه انما انا بصراحه ولا حاجه انا حته اناء خزفي وفضل القوه لك وحدك مش بس بولس وايليا اللي عدوا على مشاعر اكتئاب داود النبي المحبوب كتب في المزمور يقول إلى متى يا رب تنساني كل النسيان إلى متى تحجب وجهك عني إلى متى أجعل هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم إلى متى يرتفع عدوي علي ده واحد بي بينوح واحد منهار لغاية امتى يا رب ما بتتفكش انت نسيتني ولا ايه سايبهم يذلوا فيا ليه الافكار خنقاني هموما في نفسي حزنا في قلب اليوم كله انما كملوا كده المزمور شويتين بس يقول ايه اما انا فعلى رحمتك توكلت يبتهق قلبي بخلاصك اغني للرب لانه احسن الي ادي الكنز والاناء الخزفي اناء خزفي يقول انا يا رب ضعت انت فين انا مش شايفك الدنيا لخبطت كل حاجه باظت انما اول ما تحس بالكنز تلاقي اغني للرب لانه احسن الي اعجب من كل شيء ان كلمه الاكتئاب لم يرفض المسيح له المجد ان تقال عليه حاجه عجيبه بقى احنا بنخاف قوي ان حد يتهم فينا انه دخل في دور اكتئاب بنعتبرها عيبه لحسن يكون ايه يعني فين مناعتي النفسية فين قوة شخصيتي يا عم كلنا آنية خزفية فمرقس 14 يقول ايه أخذ معه بطرس ويعقوب ويوحنا ده ليلة صليبه بالثماني وابتدأ يدهش ويكتئب ده المسيح له المجد فأي مكتئب يفتكر الآية دي ده يدهش انتوا عارفين معناها ايه واحد بقى بيعيط ومش قادر يحوش نفسه يدهش ده يعني انفجر في البكاء ومش عارف مش عارف يعمل كنترول على نفسه ده احساس صعب بس ده مين اللي بيعدي على الاحساس ده ده ربنا يسوع له كل المجد لانه جاءنا متجسدا عشان يعيش الضيقه اللي بنعدي عليها والذل اللي احنا فيه طب وماله انما هي ما فاتش يومين وكانت ايه وكانت القيامة والفرح الأبدي مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين مش معنى كده خسرت الجولة ولا حاجة لا بس الإناء الخزفي اتخبط خبط ويعني ما هو كده كده هيتكسر في الآخر إنما المهم الكنز ما يروحش كنز جوه ما تخافش عليه بعد كده نسمع متحيرين لكن غير يائسين الحيرة طب يا رب احنا ولادك وجوانا روحك وروحك ده روح الحكمة يقدر يعدل مسار أي بني آدم ويقدر يفهمنا كل المعضلات ويقدر يقول لنا ببساطة جدا حل كل المشاكل لا لازم يجي وقت تقع في حيرة حتى احنا اه لازم وحيرة من النوع اللي يهد الحيل حيرة وحوسة وقول زي ما انت عاوز ومع أغلى الناس مثلا يشوع يشوع ابن نون كان بقى تلميذ موسى واخد في وشه محدش بيقف قصاده فرحان جدا لان ربنا بيشتغل معاه وكل الشعوب اترعبت من قولة يشوع ده لانه ده الشعب الذي لا يقهر وبعدين تحصل مشكلة يشوع ما كانش عارف حكاية عخان دي ان واحد كسر وصية ربنا وخد من الحرام خد من الغنايم اللي مش مفروض ياخدوا منها وخبى في الخيمة وبعدين يشوع داخل على قرية صغيرة بعد بس كده ايه شوية جيش صغير كده بس لأنه ما الحاجات دي صغيرة يعني مش هيضيع فيها وقت واتهزم والناس ماتت من شعب يشوع ووقع يشوع منهار ليه؟ يشوع كان افتقد موسى جدا فكان خايف جدا من المسؤولية بعد موسى لأن موسى ده عملاق يعني شايفينه ده كليم الله فالدنيا بتمشي بدل موسى موجود موسى ده بيحمي الشعب بشفاعته فلما موسى مات يشوع كان خايف لما ربنا سنده في كام أول حرب شم نفسه وحس أنه ربنا معايا مش بيسيبني المرة دي ساب هزيمة بلا سبب وحيرة مزعجة يا رب الحسن رفعت ايدك ليه الهزيمة دي معناها ايه كل الشعوب دلوقتي يقولوا بس جه يومهم بقى ويهيجوا علينا هم بيقولوا الشعب ده ما بيتغلبش هم مستنيين لنا على مرة عشان نتغلب مرة خلاص يهيجوا علينا ويا عيني قعد من الصبح بالليل يبكي ويصلي وهو محتار ايه اللي حصل يا رب ايه اللي حصل سبتنا ليه سبتنا نتذل ليه نتغلب ليه ما احنا كنا ماشيين وكل حاجة ماشية حلو حيرة ما جاش الرد بسرعة وفي الاخر جه الرد قال له في وسطك حرام يا اسرائيل في غلطة يا يشوع روح دور وفتش وشوف بقى مين اللي عمل العملة عشان انا ارفع ايدي كده عنكم طب يا رب سبته يحتار ليه معلش هي ربنا كده عشان يفضل بعد كده لما يغلب أريحة أريحة دي بقى إيه دي حرب تعتبر نووية في زمنه أسوار أريحة دي لا تهزم يجي يقولوا له يا يشوع أنت عظيم يقول لهم لا لا لا لا لا أنا حتة إناء خزفي يكون فضل القوة لله لا منا أنا وقفت حيران قدام قرية اسمها عاي قرية نكرة على الخريطة غلبتني وذلتني كنت محتار ومحتاس متحيرين ولكن غير يائسين قبل اليأس بخطوة تلاقي ايد ربنا شالتك والكنز بان والبهاء اللي جواك اشتغل وايه والاناء الخزف اتلصم تاني وعلمنا بولس الرجل الروحاني اللي بيشوف المسيح بسهوله ما دخل في آسيا وإيه منطلق عاوز العالم كله يبقى للمسيح وبسرعة شديدة جدا ومن بلد لبلد بيبط بينط زي الغزال عنده طاقة روحية مش عادية وفجأة كل حاجة وقفت ليه مش عارف هيعمل ايه حيرة حيرة جوه الخدمة وهو اللي شغال لوحده يقول ايه بعدما اجتازوا في فريجية وكرة غلطية منعهم الروح القدس الروح القدس قال ما حدش يتكلم هنا طيب حاضر مش في حتة تاني لما أتوا إلى ميسية حاولوا أن يذهبوا إلى بيثينية فلم يدعهم الروح الله إيه النظام حاضر فمروا على ميسية وانحدروا إلى ترواس وكل ده هو محتار إيه يا رب نيجي نروح شرق تقول لا نيجي نروح غرب تقول لا وما بتقولش حاجة ليه متحيرين حيرة حتى في الخدمة الخطوة الجاية إيه آه جت شوية صلاة بس كده طلع بقى الصوت ظهرت لبولس رؤيا في الليل رجل مكدوني قائم يطلب إليه ويقول اعبر إلى مكدونيا وأعنا إنما غالبا عدت عليه أسابيع من الحيرة ليه الروح القدس بيقول لا ليه بيمنع ليه بيعطل هو احنا لخبطنا في الشغل احنا بنخدم غلط ليه الخدمة مش ماشية ليه مفيش ثمر ليه الباب ده مقفول معلش معلش ربنا له حكمته يسيبنا نحتار شويه متحيرين لكن غير يأسين مضطهدين لكن غير متروكين مضطهدين برضو الواحد يقول له يا رب يعني شعبك وكنيستك وأغلى ناس عندك وأولادك وروحك ساكن فينا وتسيبنا للذل ده كله لا لا معلش هو كده نظام الكنز والأواني الخزفية الأواني الخزفية لازم تتخبط لازم لازم تتهبط كل شوية في خروج ثلاثة نسمع الفصل الجميل بتاع اليهود وهم مضطهدين مضطهدين في مصر وذل وبيتقتلوا الذكور الأطفال وكلهم عمال سخرة إنما نسمع الكلمة يقول إيه إني رأيت مزلة شعب الذي في مصر وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم علمت أوجاعهم فنزلت لأنقذهم مضطهدين لكن غير متركين هيفضل المسيحيين دايما كده من جيل لجيل اوعى تفتكر انه هيجي لنا وقت الكنيسة تبقى غير مضطهدة الا في حالة واحدة لو ما بقتش كنيسة لو بقت حتة من الدنيا مش هتضطهد لأن العالم بيحب نفسه فلو بقت الكنيسة نسخة من الدنيا خلاص العالم هيسقف لها إنما طول ما هي الكنيسة كنيسة شبه المسيح لازم تضطهد جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون دي قاعدة ومع الاضطهاد في قاعدة تاني مضطهدين لكن غير متروكين مش معنى ان في اضطهاد على الكنيسة ايا كان حجمه وشكله انه ربنا سابنا لا طبعا ما سابناش كل حاجة محسوبة كل حاجة under control في تسالونيك الثانية كانت الكنيسة في تسالونيكي مضطهدة بشدة ومجربة بشدة فبعت يقول لهم بصوا اطمنوا خالص اللي بيحصل ده ليكم مش عليكم من أجل صبركم وإيمانكم في جميع اضطهاداتكم والضيقات التي تحتملونها بينة على قضاء الله العادل أنكم تؤهلون لملكوت الله أتاري الاضطهاد ده تأهيل للسماء الذي لأجله تتألمون أيضا لأنه عادل عند الله الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا وإياكم الذين تتضايقون راحة أتاري ربنا سامح بالاضطهاد ليه عشان المضطهدين المتألمين يدخلوا على السماحات والجماعة اللي اضطهدوهم دول بقى ايه الحكاية مش محتاجة حساب فيبقى ربنا كل حاجة محسوبة مضطهدين ولكن غير متروكين مطروحين لكن غير هالكين حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع هنا بقى فلسفة الموت والحياة نختم بيها هو ربنا سايبنا نموت ولا نحيا عاوزنا نموت ولا نحيا شوفوا الموت والحياة في المسيحية ما بيسيبوش بعض وانت قاعد دلوقتي في خلية بتموت في جسمك وفي يمكن خلايا بتتولد في جسمك ربنا له حكمة في الحتة دي انك عشان تعيش لازم تموت لازم وان لم تقع حبة الحنطة في الارض تبقى وحدها ان ماتت تأتي بثمر كثير تخيل الحبة دي بتقول في بالها ايه انا ايه اللي ينزلني في الطين والقرف ويدوسوا عليا برجليهم ويجي السماد البلدي بريحته الوحشة فوق راسي انا اقعد في ايه في جراب الفلاح وخلاص بلا قلة قيمة وبهدلة خليها تفضل لوحدها حباية ولا ليها قيمة شوف الحباية دي لما تنزل في الطينة وينداس عليها وتتفعص وتدخل تحت السماد البلدي تعال شوفها بعد شوية بقى إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت تبقى وحدها إن ماتت لكن هنا فيها لكن هنا إن ماتت تأتي بثمر كثير عشان تقوم مع المسيح لازم تموت مع المسيح عشان تتقدم خطوة روحية لازم تعدي من باب ضيق عشان تدوق طعم الفرح الروحي لازم تعدي على الحزن الروحي الموت يجيب قيامة والقيامة تولد موت والموت يولد قيامة والقيامة تولد موت والموت يجيب حياة والحكاية من مجد إلى مجد كل سلمة في الطريق الروحي بتعدي عليها فيها معصرة فيها موت وقيامة فيها حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع ليه؟ لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا يجي مرض يكئبك ويذلك وتبقى أقرب للأموات وبعدين تطلع منه إيه أكثر روحانية تيجي تجربة تهدك وت... وتحيرك وترميك للأرض مطروحين وتطلع من التجربة إيه أكثر عمقا أكثر مجدا وهكذا النمو لازم كده موت وقيامة لازم تتفعس عشان تطلع أكثر قيمة في الآخر يختم بقى بسيمفونية جميلة قوي بولس يقول إيه إحنا هنحط لها اللكن من عندنا يقول بصوا يا جماعة في أربع حاجات موجودين إنما دايما معاهم لكن في إنسان خارجي يفنى طول ما احنا عايشين في الدنيا كل يوم كل لحظة بيقربنا من نهاية أجسادنا ولكن في المقابل في إيه إنسان داخلي يتجدد يوما فيوم في انت صعبان عليك انك بتعجز وصعبان عليك انك قربت تمشي صعبان عليك جسدك اللي بينحل مع الايام صعبان عليك طاقتك اللي ما بقتش زي الاول افرح فيها لكن اللكن ايه اللي جوه بيكبر مش بيصغر مش بيقرب من نهايته ده بيقرب من بدايته انساننا الداخلي يتجدد انت بتزداد عمقا روحيا عشان ده اللي هيكمل معاك في السماء لكن مفرحة الضيقة الوقتية خفة ضيقتنا الوقتية الدنيا فيها ضيقة ده قاعدة في الدنيا كده بالذات مع أولاد ربنا ولكن اللكن بتاعتها تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقة لمجد أبدي أنت زهقان من الضيقات والضغوط أنت مش واخد بالك كل ده رصيد في السماء كل ده بيتحول في السماء إلى خزنة كبيرة جدا من الأمجاد التقيلة أهلا بالضيقات إذا كانت هتتحول لرصيد سماوي اللي أنت شايفه أشياء ترى وصعبان عليك تروح البيوت والعربيات والصحة مش كده لكن استنى هناك عالم لا يرى الأشياء التي ترى وقتية ولكن التي لا ترى أبدية خليك ناصح وماله لما تروح الحاجات اللي شايفها بعينك ما تروح ما هي هتروح هتروح كل اللي شايفينه بعيننا هيروح الأشياء التي ترى وقتيا ولكن التي لا ترى فأبديا آخر لكن إن نقض بيت خيمتنا الأرضي لو آخرها الجسم ده اللي عامل زي الخيمة لفوه شالوه عادي لنا في السماوات بناء من الله بيت غير مصنوع بيد أبدي فأنت إذا كنت شايف حريص قوي على جسدك ده اللي عامل زي الخيمة التعبانة ده لازم يتشال آخرته كده الخيمة دي مش مكان تتشبث بيه وتعيش فيه في مستقر أفضل في فيلا أشيك فيها لكن إن نقض بيت خيمتنا الأرضي لكن لنا في السماوات بناء غير مصنوع بيد أبدي لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد